السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله الحلقة الثانية من دورة إنما يبايعون الله هتبايع ربنا ولا مش هتبايع ربنا عايز عطاء يد الله فوق أيديهم عايزة يمين الرحمن تنهمر عطاءاتها على أيديك الممدودة بالافتقار والتوسل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى امشي في طريق الدعوة وملكش دعوة احنا دلوقتي في الحلقة الثانية من سورة الفتح المرة اللي فاتت وقفنا عند مقاصد سورة الفتح زي ما قلنا في المنهج العشري مقاصد سورة الفتح اللي هو علمتني سورة الفتح قلنا المرة اللي فاتت اول حاجة علمتني سورة الفتح خطورة الدعوة الى الله ومدى عظمة ثواب الداعي الى الله وقدر الداعي الى الله عند الله ومدى كرم الله وعطاءات الله المنهمرة على الدعاء إلى الله وأعظمها عطاء السكينة اللي كرر في الصورة دي لوحدها ثلاث مرات زي ما هنشوف في الشرح التفصيلي بإذن الله في الترابط الموضوعي آه، علمتني سورة الفتح من مقاصد سورة الفتح علمتني سورة الفتح الفارق بين الانشغال بالدين والانشغال بالتمكين ركزوا معايا بقى يا شباب ركزوا معايا النقطة دي خطيرة خطيرة في أعمار ضاعت في عدم فهم النقطة دي النقطة دي هي الفارق ما بين المنهج السلفي السلفية العامة اللي هي منهجنا وطريقنا بإذن الله سبحانه وتعالى وما بين كثير من المناهج الأخرى النقطة دي بسبب عدم فهمها في شباب يعني شبابهم راح في دعوات وقعت في مشاكل حصلت في ط- في طاقات اهدرت الانشغال بالدين والانشغال بالتمكين ال- ال- ال- منهجنا هو الانشغال بالدين الانشغال بمراد الله الانشغال بالدعوة الانشغال بالتربية الانشغال ببيئة الإيمان الانشغال بالعبادة الانشغال بحفظ القرآن الانشغال بطلب العلم الانشغال بالتضحية من أجل الدين وبعد كده أنا ماليش دعوة بالنتيجة إنما في ناس منهجها الانشغال بالتمكين لا بد أن يقوم الدين ولا بد أن يعود الدين ولا بد أن ينتصر الدين انتوا يا شباب مسؤوليتكم إن الدين يقوم وينتصر حبيب قلبي ما يقدر على القدرة إلا اللي خلقها هو ربنا سبحانه وتعالى قسم الطريق طريق طريق الله إلى نصين إن الله لا يغير ما بقوم ده اللي هو التغيير العام التغيير الكبير اللي نسب إلى الله في الآية لا يغير الله ما بقوم ده النص الثاني من الطريق اللي هو التمكين حتى يغيروا ما بأنفسهم اللي هو التغيير اللي ربنا نسبه لينا يغيروا ما بأنفسهم اللي هو النص الأولاني من الطريق النص الأولاني من الطريق الانشغال بالدين أنا بنشغل بالدين بنشغل بالصلاح والإصلاح بنشغل بالعبادة والدعوة بنشغل بالعبد بال- بالعبادة والقرآن أما التمكين فهو عطية من الله زي أب قال لابنه يا ابني لو جبت 99% في الثانوية العامة أنا هجيب لك عربية BM فئة سبعة الواد قعد يفكر في العربية وساب المذاكره سقط جه يقول لابوه فين العربيه قال له هو فين المجموع انت انشغلت بالعربيه لحد ما ضيعت لك المجموع بتاعك احنا يا جماعه انشغلنا بال BM اللي هي التمكين وقعدنا دخلنا في اصطدامات دخلنا في منهج خلاف منهج الانبياء من المنازعات السياسيه وال- وتحويل الدين لمنهج نهضوي وتنموي وحاجات غريبه سبحان الله غريبة على منهج آلاف الأنبياء والرسل اللي مذكور في القرآن اللي ربنا سماها آثار الرسل قفينا على آثارهم يعني خطوات رجليهم مش خطوات رجليهم اللي مقاس 42 و43 خطوات رجليهم أي خطواتهم الإصلاحية برنامجهم الإصلاحي كل الأنبياء كان عندهم منهج واحد يهتموا بالدعوة يهتموا بالتربية يقيموا بيئة الإيمان يربوا كوادر يعلموا يربطوا بالنص والوحي يألفوا بين الصف في الأخوة العملية يهتموا بالمرأة يهتموا بالطفل ينزلوا للمجتمع ينزلوا للناس يهتموا بالعبادة يهتموا بمواسم العبادة يقفوا مع الدين في النوازل طب والتمكين التمكين ده بتاع ربنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون واقف قدام الشاشة كده بتتفرج على ال- ال- الأباطرة وهم بيسقطوا ربنا قادر انه يأتي بالتمكين في اي لحظة ولكن انت جاهز انت جاهزة لو التمكين جه انك انت فعلا تقدر تستفاد منه جاهزة ولا مش جاهزة زي ما هنتكلم دلوقتي في دلالة اسم الصورة لما نطوي علاقته بموضوعها لما ندخل في نقطة اسم الصورة في المنهج العشري بإذن الله يبقى اذا في ملتزمين مشغولين بالدين يعني مشغول بأن يرضي الله مشغول بليغفر لك الله ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما وفي ملتزمين مشغولين بالتمكين مشغولين بينصرك الله نصرا عزيزا طب ربنا جاب ينصرك في الاخر لان التمكين هيجي لما يجي الدين ربنا قال ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ائمه يعني الدين يرجع الوارثين يعني الارض والدنيا ترجع فلن تعود الارض قبل ان يعود الدين الدين الاول ربنا هيسلم الامانه لمين ربنا يسلم التمكين لمين لما نبقى امناء على الدين ساعتها ربنا يدينا التمكين طب الموقف ده نتعلمه في الصوره منين مش بس من مقدمه الصوره وان يهديك جت قبل ينصرك فلازم ال- الدين قبل التمكين لا الموقف ده نتعلمه من المقارنه بين موقف سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب موقف رهيب ابو بكر الصديق مشغول بالدين في لحظه صلح الحديبيه لما النبي اقر بقى انه يشيل كلمه الرحمن الرحيم واقر انه يشيل كلمه رسول الله من جنب كلمه محمد عليه الصلاه والسلام واقر ان هو يرجع ابو جندل ي- ي- ي- يعذب تاني في مكه واقر لما واقر ان اي واحد مسلم يجي له من غير اذن وليه يرجعه والصحابه كانوا هيذبحوا بعض من الهم كادوا ان يهلكوا يعني في ناس كانت هتشك في الدين يا رسول الله انت مش قلت لنا ان في رؤيه ان احنا داخلين الحرم النبي قال لهم انا قلت لكم هذا العام عليه الصلاه والسلام الله اعلم ربنا هي هيصدق الرؤيه بالواقع ويؤول الرؤيه تاويلا واقعيا امتى ف- ف- ف- ف- فابو بكر الصديق كان مشغول بالدين فلما عمر بن الخطاب راح قال له ألسنا على الحق أليسوا على الباطل ألسنا المسلمين أليسوا المشركين قال له إنه رسول الله إلزم غرزة إلزم غرزة يعني إيه امشي ورا النبي عليه السلام ما قالوش بقى الموازنات إيه، أصل مصلحة الدين أصل مصلحة الدعوة أصل بص يا سيدي يا عمر بن الخطاب أصل تعالى نحسبها إلزم غرزة امشي ورا الدين هو ده الشخصية اللي كان ينفع يطلع بعث أسامة بعد بعد بعث أسامة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ب 24 ساعة ر- يحارب الروم ويفتح فلسطين والمدينة المنورة مهددة ليه إلزم غرزة أنا ماشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام بطولة فسيدنا أبو بكر كان مشغول بالدين مشغول برضا الله ملزو- مشغول بأن يلزم غرز رسول الله إنه يتبع المنهج فنجا واطمأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان مشغول بالتمكين راح للنبي يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا كلمة صعبة ازاي تقول لرسول الله كده هو رسول الله يعطي الدنية سيدنا عمر من كتر هم الدين اللي عنده ازاي يبقى الكعبة قدامنا وما ندخلش ازاي يبقى المشركين قدامنا وما نقاتلش ازاي لما نعطي الدنية في ديننا عمر بن الخطاب يقول بعدها فإلى اليوم أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأذبح كفارة لما قلته يومها عمر بن الخطاب قعد سنين بعدها يكفر بالأعمال الصالحة عن الذنوب بتاعته تكفير عملي وتوبة عملية إلى الله بالأعمال الصالحة عمر بن الخطاب جري على أبو جندل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي مضى صلح الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو ابنه كان مسلم وكان مأيده في السلاسل سهيل عرف ان النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة فك الاغلال بتاعته وراح في الحديد وايديه بتنزف دم ورمى نفسه وسط الصحابه قال لهم اتتركوني ارد الى المشركين يفتنونني في ديناني الصحابه كانوا هيموتوا الصحابه بي- بيقول لك كادوا ان يهلكوا س- سهل بن حنيف يوم معركه صفين في اقتتال الصحابه الصحابه وقف بين الصفين قال لهم يا ايها المؤمنون يا ايها المؤمنون اتهموا رايكم يا جماعه ما تقعدوش بدماغكم ت- تحركوا الدين مش بدماغكم هتنصروا الدعوه باتباع النبي قال لهم اتهموا رايكم فلقد رايتنا يوم ابي جندل يوم صلح الحديبيه ولو استطعنا ان نرد على رسول الله امرا لرددناه عليه لو كنا ينفع نقول للنبي لا كنا قلنا له يومها لا من كتر ما احنا مش قادرين نستحمل ابو جندل هيج مشاعر الصحابه سيدنا عمر كان هيموت مش قادر يستحمل ازاي ازاي يتجرجر مع- سهيل بن عمرو قال للنبي نفذت القضيه الصلح كله هينهار لو خدت آه، ابو جندل وخد ابنه يجرجره قدامهم وابو جندل بيصرخ عمر ما قدرش مسك السيف وجري جنب ابو جندل قال له يا ابا جندل اصبر اصبر فانما الكفار دم احدهم كدم كلب ده دمهم زي دم الكلاب لو قتلت واحد منهم كانك ولا ليها ز- عقوبه عند ربنا قاعد يديله السيف يقول له خد اقتل ابوك عمر بن الخطاب يقول ولكن الرجل ظن بابيه لطف ربنا لو كان اللي مضى العقد مع النبي واحد غير سهيل بن عمرو الواحد يا جماعه لما بيفتكر الخطر ده بيحس انه اترعب تخيلوا ابو جندل ما هنش عليه يقتل ابوه ما قدرش يعملها تخيلوا لو كان اللي ماسك ابو جندل ده واحد تاني بقى غير ابوه غير سهيل بن عمرو وكان قتله كان كل الفتوحات بتاعت سوره الفاتحه راحت بسبب حماس اخ بسبب سخونيه اخ اوعى تفتكر ان الدين هينتصر بالسخونيه سبب الحركات السخونيه والحماسيه اللي دمرت الدعوه وبقالنا 100 سنه النبي في 13 سنه ممكن ليه احنا بقالنا 100 سنه في الحركه الاسلاميه وبنرجع لورا ليه عشان ايه لا عشان مفيش لان احنا لازم نتبع كلمه تلزم غرزه احنا لينا منهج احنا بتوع دعوه الى الله احنا مشغولين بالدين مش مشغولين بالتمكين ولما ربنا يجدنا امناء على الدين هيدينا التمكين يبقى المقارنه بين موقف عمر وموقف ابو بكر سيدنا عمر انشغل بالتمكين شفتوا ايه اللي حصل فضل يتوب ربنا لربنا سنين بعدها سيدنا ابو بكر انشغل بالدين فثبت ثباتا عظيما علمتني سوره الفتح ان انشغل بالدين لا ان انشغل بالتمكين والتمكين وقتما يشاء الله سبحانه وتعالى هيأتي به علمتني سورة الفتح قيمة التربية قيمة التربية التربية شوفوا يا جماعة سورة الفتح السورة اللي قبلها سورة محمد سورة محمد نازلة سنة 2 هجرية بعد نصر بدر سورة الفتح نازلة بعد صلح الحديبية يعني نازلة 6 هجرية نازلة ذو القعدة 6 هجرية يبقى الفرق ما بين سورة محمد وسورة الفتح أربع سنين سورة محمد آخر آية فيها ربنا بيقول وإن تتولوا ربنا بيهدد الصحابة كلهم لو لقيتوا حاجة أولى من نصر الدين ربنا لو ظنيتوا ان دنيتكم ولا أسركم ولا مصالحكم ولا تجارتكم أولى من الجهاد في سبيل الله وإن تتولوا لو ظنيت ان في حاجة أولى من الله في حياتك يستبدل قوما غيركم مش يستبدل غيركم قوما القوم كلهم ربنا قادر انه يستبدلكم من أولكم لآخركم يا- زي ما ربنا استبدل العرب بالعثمانيين مثلا في الخلافة العثمانية ربنا قادر انه يستبدل في لحظة يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ته- تختم سورة محمد بالتهديد بالاستبدال ليه الصحابة بيتزقوا على الجهاد ولسه في ناس مش قادرة الجهاد ومش قادرة على التضحية و- وربنا بيهددهم بالاستبدال تخيلوا في سورة الفتح بقى الصحابة مبيعين على الموت ها اذ يبايعونك تحت الشجرة ومصممين يدخلوا يموتوا في مكة والنبي بيقول لهم يلا نرجع احنا خلاص هنتصالح ويلا نرجع وهم هيذبحوا بعض من الهم يعني صورة محمد كنا بندوس بنزين عشان يرضوا يطلعوا لقدام صورة الفتح بندوس فرامل من كتر الحماس والسخونية والرغبة في التضحية والرغبة في بذل العمر من أجل الإسلام شفتوا النقلة الجبارة في المستوى الإيماني في أربع سنين إزاي ده حصل في أربع سنين إزاي منسوب الإيمان في قلوب مجتمع اتغيرت بالمنظر ده في أربع سنين بسبب التربية اللي ربنا قالها في آخر سورة الفتح لما ربنا بقى بيفسر في الخاتمة احنا قلنا إن سورة الفتح مقدمة وخاتمة وثلاث أشواط في النص الخاتمة بقى اللي هي آخر آية آية رقم 29 سورة الفتح 29 درجة في الجنة شدوا حيلكم 29 درجة في الجنة مش نقلة من منطقة متوسطة لطبقة عليا ولا من طبقة عليا لطبقة حاكمة ده 29 نقلة في المستوى الاجتماعي في الجنة في الآية رقم 29 كزرع أخرج شطأه الزرع النبي والشط الصحابة الرجالة خرجوا بقى التربية جابت ثمرتها فمن أسباب الفتح هو التربية يبقى إذا أنت زعلان إن قلبك فيه شهوات زعلان إن عندك شبهات زعلان إنك ضعيف العزيمة زعلان إن كل ما, بت... ما بتشتغلي في حاجة في الدين ما بتستمريش وتقومي واقعة زعلان من عيوبك اللي معطلاك في الدين زعلانة من ضعف همتك في قيام الليل زعلان من انك مش قادر تحفظ قرآن زعلانة من الكسل اللي عندك والتواني زعلان من عدم جرأتك في الدعوة إلى الله وفي النزول للشباب وكلامهم في الدين ما تزعلوش ما تزعلوش قارنوا ما بين سورة محمد وسورة الفتح في خلال أربع سنين بس الصحابة استمروا على طريق التربية والنبي عليه الصلاة والسلام استمر على جهد التربية كانت الثمرة في النهاية هي ال- الانطلاقة التربوية العظيمة اللي ربنا وصفها حتى في سورة الفتح قال إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها إذا انطلقتم بقى في انطلاق بعد ما كانوا بيتزقوا في سورة محمد انت تلو تتولوا يستبدل هتستبدلوا ات- اتحركوا الوقت ربنا بيقول إذا انطلقتم بقى في انطلاق في طريق الدعوة وفي طريق نصرة الدين وأول ما حصل الفتح والصلح الحديبية الصحابة انطلقوا في الدعوة إلى الله في الجزيرة العربية كلها وأسلم ست أضعاف في سنتين بس بعدها من 6 هجرية ل 8 هجرية أسلم ست أضعاف اللي أسلموا في ال 19 سنة اللي من أول مكة لحد- لحد سنة 6 هجرية 19 سنة النبي خرج منهم ب 1500 راجل خرجوا مع الحديبية في فتح مكة النبي كان رايح ب 10000 راجل ست أضعاف وأكتر من ست أضعاف كمان حوالي سبع أضعاف يعني تخيلوا يا جماعة ال ال ال الرجالة آه، التربية حلوة نعمة يعني نعمة ثمرة التربية كنت زمان بقول لإخواني إذا التزم على يديك ألف رجل فأنت عبد صالح وإذا تربى على يديك رجل فأنت ممن يصنعون التاريخ التربية دي هي الفريضة الغائبة التربية دي صناعة الحياة التربية دي هي ال- ال- ال- الم- المعركة الحاسمة اللي هتغير حسابات الواقع إن أهل الدين وأهل الدعوة يركزوا في التربية والتربية دي مش معضلة التربية دي إن الدعاء يعيشوا وسط الإخوة يعيشوا وسط الملتزمين والملتزمين يعيشوا وسط الشباب اللي التزموا جديد مجرد ان احنا مع بعض وايدنا في ايد بعض هو بياخد منك وبتعدي السنين وهو بياخد من خبرتك وبيقتدي بيك لحد ما يوصل لاعلى الدرجات باذن الله سبحانه وتعالى علمتني سورة الفتح يبقى لحد دلوقتي علمتني سورة الفتح قيمة الدعوة علمتني سورة الفتح قيمة التربية علمتني سورة الفتح الفرق بين الانشغال بالدين والف... والانشغال بالتمكين وأن الانشغال بالدين يؤدي إلى التمكين أما الانشغال بالتمكين فلا يؤدي إلا إلى ضياع كل شيء ومن تعجل, ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه علمتني سورة الفتح علمتني سورة الفتح من مقاصد سورة الفتح العظيمة إيه إيه انك انت مش لانك عايش في هم واكتئاب وحزن معناها انك انت احوالك وحشه يعني ايه اللحظه اللي نزلت فيها سوره الفتح عند إيه قراع الغميم يعني على بعد مثلا اميال كده في جده يعني والنبي عليه الصلاه والسلام في جده كده راجع من مكه فالصحابي بيقول وبنا من الحزن والكآبه 1400 واحد ماشيين عندهم اكتئاب النبي عليه الصلاه والسلام نفسه عمر جاي يكلمه ما ردش عليه كل ماشي مهموم الكل راجع مكتئب الرؤية ما شافوش تأويلها وتحقيقها الكعبة كانت قدامهم وما دخلوش المشركين فرضوا عليهم شروط مجحفة راجعين حاسين بالإحباط الرهيب اكتئاب وبنا من الحزن والكآبة حزن وكآبة إحباط رهيب وهم في اللحظة دي ينزل سيدنا جبريل سيدنا عمر بن الخطاب بيقول فوجدت الناس يجفون الى رسول الله كله ماسك الدبه بتاعته وبيجري على النبي عليه السلام فقلت ما الذي حدث عمر بن الخطاب بيقول خفت ان ينزل فيها قران ان اكون حته كلمه لما نعطي الدنيه يا رسول الله في ديننا يكون ربنا نزل فيها قران بسببها فعمر بن الخطاب بيقول جريت لقيت الناس كلها بيجروا والنبي عليه السلام واقف الكل جري فقرأ رسول الله عليه الصلاه والسلام عليهم سوره الفتح وقال لقد انزلت علي الليله ايه آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا إن فتحنا لك ما دي أكتر كلمة بتفرح قلب أي داعية الأبواب اتفتحت الأبواب المقفولة اتفتحت الناس شباب اللي ماشي ضايع وما انتش عارف توصل له الدين خلاص ما عادش في حواجز بينك وبينه القصة انك تجتهد بقى جاهز للحظة دي ولا لأ إن فتحنا لك فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح فرحا عظيما عمر قال له أو فتح هو يا رسول الله ده فتح قال له إيه أيوة ربي إنه لفتح يا رسول الله ده, ده, ده صلح مجحف وشروط ظالمة واتكسرنا ولا عبدنا ولا انتصرنا ولا عملنا حاجة يا رسول الله قال ايه وربي انه, إنه لفتح يعني في اللحظة اللي كان الصحابة عايشين فيها في الهم والاكتئاب والخنقة اللحظة دي كانت لحظة نصر كبير قوي بس هم ما كانوش حاسين بده في اللحظة دي لحد ما ربنا قال لهم لحد ما ربنا بين لهم انت ممكن تكون الوقت قاعد مهموم وحزين وانت مش متخيل ربنا فتح لك قد ايه انت ممكن تكون قاعده دلوقتي حزينه وربنا بيرتب لك من فوق سبع سماوات فتح عمرك وفرج عمرك ونصر عمرك اصل هو ده العلاقه بالله زي اللي راكب طياره اول ما ركب طياره قام نايم ساعتين سمع طك في ايه صحي قالوا له الطياره نزلت على الارض والاف الاميال دي انت قطعتها وانت نايم اللي راكب طياره الفتح والولايه حتى وهو نايم ربنا بيمشيه حتى وهو نايم ربنا بيوصله حتى وهو نايم ربنا بيرفعه وبيجبره سبحانه وتعالى يبقى ده ده الفتح مع الله سبحانه وتعالى اوعي تحسبيها اللحظه اللي بتاثر في قلبي قوي ساعتها قوي قوي قوي لما الصحابه عرفوا ان النبي جاله وحي والصحابه ماشيين حزانه ومكتئبين فالكل اوجف على الرسول الكل راكب الدبه وبيجري وبيهزها عشان توصل للنبي عليه الصلاه والسلام بسرعه اللحظه دي يا جماعه بتفرم قلبي يا رب احنا اتحرمنا من اللحظه دي يا رب يا رب احنا عشنا تجارب كتير ما كناش عارفين الصح من الغلط ما كناش عارفين هو فعلا مصلحه الدعوه ان انا اعمل ده ولا ان انا اعمل ده يا رب احنا وقعنا في التباسات كتير وغلطنا واجتهدنا اجتهادات كتير عشان ظننا ان احنا كنا بننصر الدعوه وغلطنا يا رب يا رب الصحابه لما وقعوا في الحيره سيدنا جبريل نزل والقران بتاعك نزل وعرفتهم الصح من الغلط وفي لحظه الحزن والكابه اتقلبوا فرح والصحابة عرفوا ان ده كان فتح مبين احنا يا رب اتحرمنا من اللحظة دي اجبرنا يا رب اهدي قلوبنا يا رب ما تسيبناش يا رب احمينا يا رب من ان احنا نتوه او ان احنا نتحير ارشدنا يا رب اذا كنا اتحرمنا من الوحي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ما تحرمناش من الهامك لينا وهدايتك لينا وسدادك لينا ما تحرمناش يا رب انك ترزقنا اهل علم ينوروا لنا طريقنا اليك يا رب ما تحرمناش يا رب انك ترزقنا دعاء على بصيرة ينوروا لنا طريقنا اليك يا رب ما تحرمناش يا رب من هداية القلوب اجبر خاطرنا يا رب ونور طريقنا ونور بصيرتنا يا رب سبحان الله العظيم علمتني سورة الفتح ان ممكن اللحظة اللي انت حاسة فيها بالكآبة والحزن انت ربنا رفعك رفعة انت بس مش واخدة بالك منها اصل انت باصه من زاويه في زوايا كتير انت مش قادره تشوفيه انت مش شايفه ربنا بيرتب لك ازاي ما انت شايف الخير اللي جه بسببك او الخير اللي جاي لك في الطريق ايه انت شايف انت شايف ربنا الوقت وهو بيمهل الملائكه بيك في حاجه انت ما انتش ما انتش واخد بالك منها ما انتش شايف الوقت ملائكه في السماوات السبع وهي بتتكلم عنك فرحا بك وحبا لك ما انتش شايف الوقت ملائكه وهي بتبني لك قصورك في الجنه بسبب اعمال صالحه ربنا فتح عليك انت مش شايف فانت حزنك وهم اكتئابك وهم خوفك وهم اتحرر من الاوهام اللي شلت لك نفسيتك ودمرت لك حياتك لانك ممكن تبقى في خير كبير قوي وانت حزين حزنك مش معناه ان احوالك سيئه 99% من حزنك وخوفك اوهام والاولى انك تفرح وتضحك وتستبشر علمتني سوره الفتح علمت اعتقد ان احنا كده خدنا 20 دقيقه لحد دلوقتي علمتني سوره الفتح علمتني سوره الفتح من الدروس الخطيره قوي ترتيب الله ترتيب الله لاهل الدعوه اشتغل في الدعوه ومالكش دعوه كنت بتعلمها من اخواني في التبليغ والدعوه زمان من احب اهل الارض الى قلبي اخواني في التبليغ والدعوه يعني كل فتره لما الواحد يحاول يقرب منهم كده الواحد بيحب يفتكر زمان وايام زمان وجهاد الدعوه وروح الدعوه ايدهم بروح منه سبحان الله علمتني سوره الفتح ترتيب الله لاهل الدعوه الفتح سوره الفتح بعدها انتصرت الروم على الفرس فاكرين سوره الروم اللي نزلت في مكه لما الفرس انتصروا على الروم الفرس انتصروا على الروم انتصار كاسح ده الفرس اكتسحوا الروم الامبراطوريه الروميه كانت هتنهار اصلا وخدوا الدول الروميه لدرجه انهم خدوا فلسطين من الروم خدوا فلسطين وخدوا الصليب اللي هم بيزعموا ان سيدنا عيسى اتصلب عليه طبعا اللي اتصلب عليه هو الشبيه بتاعه ده ان كان هو فعلا يعني اللي بيسموه صليب الصليبوت خدوه ونقلوه لفارس بقى وعلموا على الروم وانتصر انتصار كاسح فطبعا المشركين قالوا خلاص الفرس انت مش ممكن امبراطوريه عالميه آه تتهزم الهزيمه الجباره دي وتقدر تقوم على امبراطوريه عالميه مكتسحه العالم في في في سنين ده الموضوع ده عايز له 100 سنه عما يقوموا تاني فربنا قال في بضع سنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين بضع سنين يعني ست سنين سبع سنين ثمان سنين سبحان الله بعد صلح الحديبية او في السنة بتاعت صلح الحديبية انتصر الروم على الفرس ودي معجزة طب ربنا اجل النصر للوقت ده ليه لان اللحظة دي كانت مكة بدأت تتكسر نفسيا قدام النبي عليه الصلاة والسلام لما يحصل اعجاز غيبي ما المعجزة الرهيبة والنبوءة المذهلة اللي ربنا قالها والحقيقة اللي ربنا قالها في سورة الروم دي مستحيل عقل يصدقها اصلا ان الروم كانوا يقوموا على رجلهم تاني فلما تتحقق البشارة ده ايه دي فيها كسرة لنفسية المشركين عشان كده خالد بن الوليد راح أسلم وعمرو بن العاص أسلم وعثمان بن طلحة أسلم وأبو العاص بن وائل أسلم المشركين كسرة نفسية ملهاش حل ربنا لما يرتب لي دينه بقى قبل فتح مكة غير إن حرب الفرس والروم دي من آثار لطف الله تخيلوا يا جماعة لو كانت الروم مش بتحارب الفرس والروم دي كانت مسيطرة على الجزيرة العربية جزء منها والفرس مسيطرة على جزء كانوا هيسيبوا سيدنا محمد يفتح مكة ويوحد العرب ويخرج لهم فجأة في تبوك يقول لهم يلا وروني عمرهم ما كانوا يسكتوا من لطف ربنا ان ربنا شغلهم اثناء السيرة النبوية بالحرب العالمية بين الفرس والروم عشان المسلمين يتفرغوا لتوحيد الجزيرة العربية عما الحرب خلصت يا باشا كانت مكة اتفتحت وكل حاجة خلصت والمسلمين بقوا قوة عالمية زيهم زي الفرس والروم ربنا لطيف اشتغل في الدعوة مالكش دعوة ربنا هيرتب لك على قد ما هتشيل هم الدعوة على قد ما ربنا هيرتب لك وعلى قد ما ربنا هيتولاك في حياتك ده اللي بينك وبين الله انك تبقى من جنود ربنا في الارض اخطر شغلانه في الدنيا هي الشغل مع ربنا ارباحها ملهاش مثيل وشروطها الجزائيه ملهاش مثيل شروطها الجزائيه الاستبدال واذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات عقوبات رهيبه في الدنيا وفي القبر وارباحها ان اعطيناك الكوثر الخير الكثير الخير الكثير عطاءات منهمره لا تتوقف من الله علمتني سوره الفتح سورة الفتح علمتني ان الدعوة عاملة زي العربية بالظبط العربية لازم بنزين وفرامل تخيلوا عربية بنزين من غير فرامل طب تخيلوا انا راجل متحمس وعايز اوصل بسرعة فجيت في اشارة مرور والعربيات واقفة قدامي قمت دايس بنزين هودي الدنيا كلها في داهية اوعوا تفتكروا ان الحماس في الدعوة على طول حلو ان ال ال ان على طول اللي واخد في وق... لا يا جماعة لازم بنزين ولازم فرامل فصورة الف... الفتح جابت بنزين وجابت فرامل البنزين فين ان لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره لما بايعوا على الموت لما اخوهم عثمان بن عفان اشيع انه اتقتل لما احتبسه المشركون ها لما لما النبي بعته يفوضهم فحبس احتبسوه فاشيع انه اتقتل النبي بايعه ال 1400 واحد على الموت هتموت عشان واحد اه قيمه الراجل عندنا قيمه ده ربنا اخر فتح مكه سنتين ربنا قال اهو ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم لولا كانوا تسعة تسعة مؤمنين مش معروف اسمائهم المسلمين تسعة ربنا اخر فتح مكة سنتين عشان تسعة انتوا متخيلين يا جماعة قيمة الراجل عندنا الوقت اليهود بيستبدلوا الاسير اليهودي بألف اسير مسلم ليه هم للأسف بياخدوا ديننا ويطبقوه قيمة الراجل عندنا عظيم وده اللي ربنا قاله في الاخر رحماء بينهم رحماء بينهم فالرسول في لحظة عشان راجل مننا اوذي هذا الاذى بايع على الموت ده البنزين بقى يبقى في لحظه فعلا لازم تتحمس ولازم مشاعرك تغلبك ولازم تتعامل بمشاعرك زي لما النبي عليه مثلا يشتم لما يتجرأ عليه الصلاه والسلام وفي لحظه فرامل بقى لما اتقال صلح الحديبيه والزمهم كلمه التقوى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية بدأوا بقى يسخنوا والله لا يدخلها محمد علينا عنوة يا جماعة ده داخل يعمل عمرة وماشي والله لا يدخلها عنوة ولو كان معتمرا وحتى لو داخل يعبد ربنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين السكينة بقى سكينة بقى والسكون والعمق بقى والهدوء واليقين والاطمئنان لا توتر ولا قلق ولا أي حاجة وألزمهم كلمة التقوى سمعنا وأطعنا إن لما الرسول قال لهم يلا ارجعوا وهم سخنين وبايعين على الموت يا رسول الله نموت عشان عمره نموت عشان أخونا لا يلا هنرجع يلا هنرجع لما سمعوا الكلام هو ده بقى الفرامل يا جماعة مش كل حماس في الدعوة ممدوح في أوقات لازم الداعية يفهم إنه لازم يفرمل فيها وإن مصلحة الدعوة إنه يفرمل فيها لازم يبقى عندنا حكمة يا جماعة الاصطدام ليس حكمة الاصطدام والحماس ليس دائما حكمة زي موسى لما دخل على فرعون فرعون بيقول لهم رب العالمين رب السماوات والارض ان رسولكم لمجنون رب المشرق والمغرب قال افلا تسمعون فرعون بقى قال للملأ بقى اللي حواليه الا الا تسمعون فيردوا عليه انتم السامعين ردوا عليه قال ربكم ورب ابائكم الاولين ففرعون لقى لجت الدعوه مش جايبه قال له لئن لم تنتهي لاجعلنك من المسجونين فرعون بقى بدات عينيه تبرق وبدا وشه يحمر وبدا ودانه تقف وتطلع دخان بيتكلم بجد بقى خلاص ده بدا الكلام يختلف ما عادش ساعتها سيدنا موسى قام غير الحوار خالص او لو جئتك بشيء مبين طب تعالى بقى ما ده الحكمه يا جماعه كان ممكن موسى يقول له تسجني انت ما تقدرش انا ربنا معايا يا جماعه الاصطدام وال... والحماس دائما ليس هو الحكمه ساعات الدعوه بتحتاج انطلاق وساعات الدعوه بتحتاج فرامل علمتني سوره الفتح الدرس العميق ده انك ان الصوره جابت الاثنين مع بعض وجابت الاثنين جنب بعض وده من الدروس العظيمه التربويه العظيمه في سوره الفتح خدنا درس النهارده كله في مقاصد سوره الفتح ولسه لنا حته في المقاصد كده ان شاء الله باذن الله نبدا بيها الدرس الجاي باذن الله سبحانه وتعالى نبدا بيها الحلقه الثالثه باذن الله اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين اللهم اهدنا وسددنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم وفقنا وأرشدنا اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم أمين اللهم أمين إن شاء الله بكرة زي ما اتفقنا كل يوم الساعة 7 مساء على الصفحة الرسمية بتاعتنا إن شاء الله بإذن الله على السوشيال ميديا بس يومي لدورة إنما يبايعون الله تدبرات في سورة الفتح بإذن الله سبحانه وتعالى شدوا حيلكم ذاكروا اجتهدوا ربنا يفتح عليكم بكرة إن شاء الله معادنا مع الحلقة الثالثة بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك